إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه وأستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة اللهم إنا نسألك أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة فصل اللهم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وصل اللهم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم جئناك تائبين فتب علينا مستغفرين فاغفر لنا راجعين فتقبلنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أعنا على أنفسنا اللهم إن نفوسنا ضعيفة فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قوي في رضاك ضعفنا اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد هنيجي الموضوع بقى أعتقد أنه من المواضيع اللي هي مهمة قوي موضوع كيفية تعزيز ثقة المراهق دي نقطة يعني أعتقد بأنها من الأهمية بمكان وأعتقد بأنها في منتهى القوة في مقولة كده بيقول لك الطريقة اللي بيشوف بيها المراهق نفسه هي من أهم عوامل نجاحه أو فشله في حياته فلازم نديله قدر من احترام الذات ليكون إنسانا ناجحا في المستقبل والاقتراحات اللي هقولها ما هي إلا في نفس التوجيه بيوقفني ده مع نفسي في حته سيكولوجي حته نفسيه خفيفه لو طلبت من كل واحد فيكم يكتب 40 صفه كويسه فيه و20 صفه سيئه ومحدش يقول لك الصفه الكويسه او يقول لك الصفه الوحشه خالص انت انت شايف نفسك ازاي اما بنبص لنفسنا في المرايه بنشوف المناخير والعين والشعر والودن والبق والشكل والعام ومعرفش ايه وبتاع وشايف انا لابس ايه واقدر اصف نفسي وجسمي ووضعي بشكل معين والمفروض ان انا مش محتاج حد يقول لي انا ايه نفس الحكايه محتاجينها انت شايف نفسك ازاي جوهرك عامل ازاي طب ده القالب الجسم ده القالب طب الجوهر اللي جوه عامل ازاي انت وحش في ايه كويس في ايه بتحس بالذنب حاسس انك ناجح حاسس انك فاشل حاسس انك عصبي حاسس انك انت بتحب نفسك حاسس انك انت صاحب اهداف وخطوات حاسس بكذا عاوزك تقول لي انت شايف نفسك عامل ازاي الصوره بتاعت نفسك عامله ازاي في كتير من الاحيان كتير من الاباء والامهات يقول لك هي الحاجات الوحشه على طول لا لا لا لا, لا ده انا اكتبها على طول واي زوجه بعد فتره من الجواز تقول لك انا اقول العيوب كلها جوزي بيسمحها لي طول النهار مفيش مشكله لكن ان انا استغرق في الاشياء الكويسه اكتشف ان انا مش قادر ومحتاج حد يقول لي ايه الكويس اللي فيا هل ده معناه ان انا شايف نفسي كويس لا معناه ان اي حد خارجي هيملي عليا الشروط ويقول لي انت كذا اقول له اه صح ومن هنا بتتولد قله الثقه اما يكون ابني مش شايف غير عيوبه وبيمثلوها دايما بايه بطفل صغير واقف قدام مرايه بتكبر فحاسس بذاته ونفسه قد ايه كبيره اما بنقعد نقعد ننفخ في عيالنا انتوا ما حصلتوش انتوا انتوا هم خايبين وما اعرفش ايه وبتاع فعنده احساس الانا بتاعه ما حصلتش انا واثق من نفسي كده وثقه عاليه على ايه على ما فيش وده بيتهدب بسرعه واحد قدام مرايه صغيره مصغراه خالص وشايف نفسه قليل بالرغم انه كبير الا ان دي الرساله اللي وصلها ليه المحيط بما فيهم باباه ومامته ليه وفي واحد بيشوف نفسه كما هو بنفس المعطيات وبنفس الكيفية وهي دي اللي نفسنا نوصل لها خد بالك ان الانا جوه ان انا اعرف نفسي بعرفها عن طريق ردود افعال بابا وماما فلو حسسوني بالذنب هطلع بحس بالذنب حتى لو كنت ناجح لو كانوا ادوني الايحاء بان انا ما اقدرش اعتمد على نفسي هفضل طول عمري ما اقدرش اعتمد على نفسي نقطة الثقة يا اخوانا مش بالافعال بس بالتعاملات بالاحساس اللي بوصله لابني في ابن كان بيجي لي عنده 15 سنه يقول لي انا شايف في عينيه قله الثقه فيا ما بيثقش فيا ما بيقدرش يخليني اتحمل مسؤوليات قلت له في وقت من الاوقات انا اجي اشتغل عندك في الصيف معاك في مكتبك رفض وسمعته بيقول لماما ده ما بيعتمدش عليه منين هو جربني بيديني الاحساس بكده ليه بقول لكم بالظبط كده ابنك بيشوف نفسه ازاي شايف نفسه ايه كبرته على انه يشوف النقطة السوداء في الصفحة البيضاء واول ما اقول له شايف ايه يقول لي نقطة سوداء ولا كبرته ان مهما كان في سواد انا هقدر امسح السواد ده واحوله الى بياض يا اخوانا في كتير من الاحيان احنا بنأيد اولادنا ونخليهم صور واشكال دون ما محتوى مهم قوي يا كل اب ويا كل ام تكتب النهارده وتقعد مع نفسك ايه عيوبي وايه محاسني وحط في المحاسن 40 50 وهو دي نظره المراهق ولازم تجيبها قدام ابنك وتقول له عندك 10 عيوب بس عندك 50 صفه كويسه وبال50 صفه الكويسه دي انت تقدر تصلح العشرة هو ده المفهوم لكن ان انا احفر دايما واعمل spot light او اضاءه ثابته واكبر المشكله ووصل ابني في كتير من الاحيان ان ما يشوفش نفسه غير انه ما يقدرش وما يعرفش دي قضيه القضايا تعالوا معايا مع سيدنا عبد الرحمن بن عوف شوف مبدا الثقه وخد بالك ان مبدا الثقه ده مبدا واضح المعالم عند شبابنا اللي كانوا موجودين في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح مش لان الرسول كان بينهم ولا الصحابه دول الناس كانوا بيتصرفوا بتلقائيه كانت المفاهيم اللي بتتزرع جواهم بتديهم قدر من الثقة رؤية آبائهم وأمهاتهم كانت واضحة في كتير من الأحيان بحس إن الآباء منافسين على أولادهم بيشوفوا أولادهم في بعض أوقات أفضل منهم في مراحل كتيرة واهتمامات جالي أب في وقت من الأوقات قاعد وابنه ابنه اجتماعي في غاية الروعة قدراته الاتصالية هايلة أسلوبه في الكلام ظريف تحب تقعد معاه بينكت ويجيب لك من هنا ويجيب لك من هنا بيقرأ كويس والأب تشوفه ملوش أصحاب ملوش أصدقاء هو نجح في شغله جدا جدا يعني معاه من الملايين ما معاه ولكن بالرغم من كده ما عندوش اي قدره ويرى ان الاسلوب الامثل في الحياه هو اسلوبه هو فانبريت اكتب واقول للراجل اكتب لي عيوبك ومحاسنك لو سمحت اكتشفت بكم من تعظيم الذات بلا واقع وما قلت لابنه اكتب المحاسن والعيوب ابنه كان كتب قدر من المحاسن الشديده والعيوب الواضحه بس ما كانش من ضمن هذه العيوب ان بابا شايفني او انا بسلك مسلك خاطئ في بعض الاوقات في طريقه نظرتي للحياه اخوانا سيبوا ولادكم يفجروا طاقات ممكن ما تكونش عندك احدثوا تكامل ما بين ده وما بين ده وهكذا سيدنا عبد الرحمن بن عوف وسبحان الله شوف القضية مش قضية الجهاد ولا التضحية بتاعت أطفالنا في الإسلام إطلاقا أنا بقول إيه الدافع اللي دفع الأولاد ده إلى أن يصنعوا ما صنعوا في أي مجال من مجالات حياتهم يبقى في ام بتوضح مفاهيم وفي ام بتسيب لهم حريه الاختيار وفي ام بتسيبهم يتصرفوا زي ما هم شايفين في الصح والغلط لان الولدين دول يوم ما خرجوا من بيتهم لم يستاذنوا امهم ودي قضيه مهمه الحديث لم يذكر انهم راحوا استاذنوا والدتهم في انهم يروحوا عشان يجاهدوا في سبيل الله ويقتلوا ذلك الرجل الذي يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء اللي هو ابو جهل الناس دي حست بتحمل من المسؤوليه وثقة في نفسها انها ممكن تقف في الموقف الصعب ده اللي كتير حاليا دلوقتي بيفروا من اراضي المعارك عشان يعيشوا حياة مترفة لكن اسأل ما هو الدافع النفسي الذي دفع الولدين دول اللي هو في عمر المراهقة ان يصنعوا ما صنعوا طبعا بالقطع في اندفاعية عند الولدين دول حقيقي بس الام استفادت من اندفاعيتهم في شيء ايجابي في كتير من الأحيان الأولاد بيحبوا يعملوا حركيين ورياضة وغير استفادت الأم من هذا المنطلق إلى أن توجهه سيدنا عبد الرحمن بن عوف بيقول أنا واقف في بدر في الصف فبصيت عن يمين وشمال لقيت ولد وولد من الأنصار أول واحد أول ما شافه يا عماه هل تعرف أبو جهل؟ قال له نعم طبعا أعرفه ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال إني خبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا بصراحة سيدنا عبد الرحمن بن عوف بيقول لك فغمرني يعني قشعريرة في جسمي جدا ان انا اشوف شباب بهذه الطاقة بهذا الاستعداد بهذا الفكر بهذا النضوج بهذه الثقة يا اخوانا انا انا يهمني هنا موقع ان ده موقع من مواقع الثقة موقع من مواقع الثقة مهم جدا دي معركة طعن وطعان وسيوف وجروح وغيرها ولكن الولد بثبات بينطلق من هنا ويحط نفسه ويقعد دي مش لعبة لا ده فكر تحمل مسؤولية اتزرع عنده وتحمل مسؤوليات بيقول ببصيت الناحية التانية فعاود الآخر نفس مقولة الإيه الأول فقال له يا عم هل تعرف أبا جهل قال قلت نعم وما حاجتك إليه يا ابن أخي قال إني خبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل مني فغمرني حتى إذا ما شاهدت أبا جهل فقال بغيتكم فلم يتردد وانطلقا فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم انتوا لسه صغيرين معرفش ايه معرفش ايه لا قال أيكما قتله قال كل واحد منهم أنا قتلته قال مسحتما سيفيكما قال لا فنظر في السيفين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاكما قتله كتير من الأحيان عاوزين نظرة جديدة جدا في قصص الصحابة وأبناء الصحابة بمنظور نفسي واضح مسألة الهوجة هي يلا نؤمن بالله و... ونستعين بالله ون... لا لا بد من التدرب لا بد من التدريب فين خوف الأم مسؤولية الرعاية فين أين ذهب كل الخوف ذهب كل الخوف لأن الهدف أسمى ولكن هناك عاملا آخر ثقتها بأولادها وإحسان صنيعهم واثقة فيهم فسيباهم المسألة محتاجة مني أنا بخلي ابني يشوفني إزاي ابن عمر أما اتكسف يقول إن الشجرة اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل بها أو سأل الصحابة عنها إنها النخلة والده عنفه أنا ما ينفعش لازم تتكلم ابن عمر بيقول كان في ابو بكر وعثمان وعلي والناس الكبار ازاي اتكلم اتكلم في حضرة الكبار سيدنا عمر ابى يعني قال له لو ان لي الدنيا كلها وكنت تقول هذه الكلمة لكانت تلك الكلمة اغلى من الدنيا كلها انا عاوز اشوف واسمع ابني وانبهر بيه بيزقه على الصواب بيزقه انه يتحرك بيزقه يعمل هي دي الثقة لكن ان احنا نخليهم مكان متعطل يصدي نعمل لهم كل حاجة نتولى كل مسؤولياتهم وخد بالك نقطة من يتحمل المسؤولية في الاستبيان اللي اتكلمنا عليه من قيمة عشر دقايق ده مهم جدا عشان تقدر تحمل ابنك الثقة لازم تسيبه يقع وبعد كده تشوفه اتصرف ازاي وبعد كده تتناقش في وقعته وبعد كده لو ما عرفش يتصرف خالص بتقدم له حلول عشان كده بقول لكل اب واقول لكل ام لو ابنك عنده مشكله وبيقول لك عندي مشكله مع حد وما اعرفش ايه اول كلمه بتقولها لابنك انت قاعد في البيت تقرا الجورنال تتفرج على التلفزيون بتتغدى راجع من الشغل تعبان زهقان قاعد معاه بتتسامر قاعد مع زوجتك ابنك داخل عليك بيقول لك يا ابتي عندي مشكله بتقول له ايه بتقول له انت اصلا بتاع مشاكل سمعنا بقول لك ايه انا يعني تعبان وراجع تعبان شوف والدتك تحل لك مشكلتك ولا بتسمع المشكلة وبعد كده بتقدم له حل ولا بتقترح عليه وتقول له طب وانت تحليلك للمشكلة دي ايه شايفها تتحل ازاي طب ايه البدائل العصف الذهني دايما في كتير من الاحيان مطلوب لان في كتير من الاحيان اباء اول ما ابنك يقول لك انا شايف الحل الحل كده تروح منتقد الحل بتاعه ده مش حل لا تعالى اولوياتنا ايه واحد اتنين تلاته اربعه عاوزين نحل ازاي حل واثنين وثلاثة واربعة ايه رأيك في الحل ده وايه رأيك في الحل ده وايه رأيك في الحل ده هل لما بتواجه البيت مشكلة اقتصادية بتشرك اولادك فيها وتشوف البيت هيمشي ازاي في المرحلة القادمة ولا بتضغط عليهم او بتقلل المصاريف من غير ما يفهموا ابعاد القضية اللي موجودة او بتضغط على نفسك وده العيب الاكبر عشان توفر لهم المحيط اما بيبقى في مشكلة كبيرة بينك وبين اخوك يا اخي يعني عمه او مشكلة من المشاكل بتنزل لابنك وتقول له انا عندي مشكله وبتخرج وبتتحرك معاه وتفضفض له ويفضفض لك احنا محتاجين يا اخواننا نوع من انواع التغيير في واقع المحيط دراسات في منتهى الخطوره اما نقولوا ان 80% 80% من حجم المشاكل بتاعه المراهق في عالمنا العربي الاسلامي نتيجه لمحاوله اولياء الامور تسيير اولادهم بموجب ارائهم وعاداتهم وحلهم للمشاكل 80% ودي دراسات علمية يعني مش دراسات من تحت الترابيزة لا دي دراسات قائمة على آلاف مؤلفة من الشباب العربي في مختلف الدول العربية بما فيهم مصر وصلنا إلى هذه النتيجة أن 80% من مشاكلهم بتصل إلى هذا الحد يبقى تفتح عينك زي ما بيقولوا وتسمع الكلام ده وتعرف ان المشكله فعلا ممكن تتحل بشكل ابسط من الايه من الحلول اللي موجوده ومن الاشياء اللي موجوده بشكل او باخر لازم في الثقه بالذات ان احنا الخوف الزائد من الاباء على ابنائهم لازم يقل القلق الزائد لابد وان يقل بشكل او باخر ليه لان القضيه محتاجه قدر من الثقه عشان كده هنبتدي معاكم كيف تبني الثقه بالنفس في نفسيه المراهق انت عندك اربع نقط انا هذكر اكتر من 100 طريقه تعملها عشان تحط الثقه وتزرعها في نفسيه اولادك لكن المحاضره دي هننهي بيها الاربع نقط الاساسيين اللي اقدر بيهم اساس زرع الثقه زي ما بيقولوا ايه السماد الرئيسي البذره الرئيسيه العنايه الاساسيه عشان ابني يطلع يقدر يثق في نفسه اربع نقط ولو قلت لكم ازاي تزرعوا الثقه بابنائكم هتجيبوا لي الاف النقط لكن انا هقدم اربع نقط من اهم ما يمكن اول نقطه حب ابنك واقبل ابنك المراهق زي ما هو دي اول حاجه قبل ما تصلح وقبل ما توجه وقبل ما عينك تبقى نقاده وقبل ما تقول له الصح والغلط قدرك ابنك قدرك كده طالع حامض طالع حامض هو ابنك طالع حلو هو حلو هو ابنك طالع الا حته طالع زياده حته هو ابنك لازم تستشعر بقدر الرضا من الله تبارك وتعالى ان ربنا رزقك ابن زي ده وبالتالي اول نقطه لازم تحب ابنك زي ما هو ما تحبش ابن الجيران ما تحبش ابن اخوك ما تحبش ابنك اللي بتدرس له ما تحبش ابن اللي موجود في الشارع او في المسجد حب ابنك لأن نظرة المقارنة في كثير من الأحيان ونظرة الذم في كثير من الأحيان لما بتكبر مع الأولاد أنا بقول لكم خلاصة خبرة سنية عدت العشر سنوات مع السن ده أولاد بيجوا يقعدوا على الكرسي يقولوا لي هو ما بيحبناش حقيقة هو ما بيقبلنيش بشوف ده في عينيه في تهامسه مع والدتي أنا مخيب أمله أنا حاسس إن أنا مش هحقق اللي هو عاوزه بالرغم والله يا دكتور أنا حاسس إن أنا كويس انا حاسس ان عندي امكانيات انا حاسس ان انا عندي قدر من الابداع لكن هو مش عاوز يكتشف ده مش عاوز يشوفه مش عاوز يحبني مطلوب جدا ان انا احب واقبل ابن المراهق زي ما هو بدايه عشان تبتدي تشوف الصوره صح تشوف الايجابيات والسلبيات صح ما تبقاش الصوره السلبيه المعتمه عند ابنك حطيت عليه نظاره انا فاشل انا بني ادم وحش انا عاقل والدي انا ما اقدرش اتحمل مسؤوليه انا بني ادم فاشل فاشل فاشل لو حبيته وقابلت ابنك المراهق كما هو هتلاقيه يخلع النضاره دي ويبص للدنيا بمنظور تاني عشان كده بحذرك ان تنامي قدره الاصدقاء على السيطره على ابنك نابعه من النقطه دي النقطه التانيه يا اخوانا لاحظ دايما جهد ابنك المراهق وإن قل جهد المقل دايما المراهق في عملية التغيير ما بتبقاش سريعة بتاخد شهور بتاخد أعوام بتاخد جهد بتاخد وقت وبالتالي لازم ألاحظ ده وأبص للقدر الجديد اللي هو عمله ولد ما كانش منتظم في الصلاة بقى يجمع الصلوات معلش أنا آسف استحملوني يبقى ما بيجمع الصلوات أفضل من عدم انتظامه نهائي ده بدأ يصلي على آخر الوقت أحسن ده بدأ ينتظم في الصلاة الله أكبر ده بدأ يروح المسجد لكن مش من أول ما يبتدي يحاول يجاهد نفسه المفروض تروح جري تصلي في الجامع ده المفروض يبقى بقى احنا بقى بوظنا الدنيا بلاش منه بقول لك ايه من الأول كده بلاش منه هو حسب إمكانياته لازم يحسب الولد التكلفة أولادنا المراهقين صادقين على فكرة احنا مش صادقين مع أنفسنا احنا عاوزين الولد يتغير النهارده قبل بكره وتيك اواي يلا عاوزين النهارده صادق هيبقى صادق حليم يبقى حليم ايه ده الولد بيحسبها صح المراهق بيبقى عنده عقليه ذهنيه لحساب التكلفه انا لو قلت هجيب امتياز في كل المواد هجيب الدرجه النهائيه هلاقي ان جهدي مش هيقدر يجيب بس انا ممكن اوعد ان نتيجتي تبقى افضل الشهر الجاي لا انت عاوز ابنك لازم يكون كسب انا بوعد ان انا هقعد اذاكر ساعتين ونص بدل ساعتين واحده واحده عليا ودايما يقولوا كده واحده واحده واحده واحده انا كنت فين وبقيت فين الولاد دايما يقول انا كنت فين وبقيت فين انا ما كنتش بذاكر خالص ايام ما كنتش بذاكر ما حدش كان يقدر يكلمني لكن دلوقتي لما بقيت اذاكر بداوا يعدلوا عليا ويقولوا بدل ساعتين خليهم اربعه جهد المقل دايما المراهق بيحب دايما تلفته الانتباه جهد المقل يعني المراهق عامل زي الزوجه بالظبط مع احترامي الزوجة دايما أما بتحط كده حلق صغير أو زينة معينة صغيرة تحب قوي إن زوجها يلتفت جدا للحكاية دي في كتير من الأزواج ما مش شايفين يعني شايف حاجة جديدة إيه المش... أنت مش ملاحظ ما أعرفش إيه طب طب ما فيش حاجة اختلاف في تركيبة الشعر بتاعتي طب ما مش واخد بالك من الحلق اللي ما أعرفش إيه الكلام أنتوا عارفين بتحصل للست إيه ساعتها؟ خيبة أمل خيبة أمل المراهق برضه أما يحس انه مع جهده ده والده مش شايفه خيبة امل ايه اللي يتعبني اركن يا عم النقطة الثالثة قدر ما يقوم به ابنك المراهق قدر ودي غير الملاحظة الملاحظة دي بتبقى بالنظرة باسلوب الكلام والحوار بانك ترمي له كلمة في وسط حوار طويل انك ايه ملاحظ ان ابنك مهما عمل شيء لابد وان تقدره اتنين من الشباب في اعدادي اولى اعدادي في مدرسة من المدارس بيتباروا يعني فجايبين الحاجة الساعة اللي هي الكنز اللي هي المعدني فعاملين مسابقة مين يحط العلب المعدنية دي يعني أكبر من التاني فولد فيهم ما شاء الله عمل عشرين فواحد تاني قال له والله أنا نفسي كنت أبقى زيك إيه ده عشرين واحدة فجه مدرس من المدرسين قال لهم إيه إيه لعب العيال ده أنت مالك أنت أنت لست في مستوى هذا أنا بقول لك قدر يعني مهما كان ابنك بيقول شيء قدره أم قاعدة مع ولد وبصراحة أنا خدت موقف منها لأني أنا بصراحة الولد أعجبني أسلوب طريقة تعاملات وبيتكلم في نقطة إنه عاوز ينتقي كلبه ويحطه في الجنينة بتاعة البيت قلت الحمد لله جت جنينة يبقى ماشيين شرعي الأم بتنتقد انتقاد شديد تعلق الابن بهذا الكلب وازاي هو بيتكلم على أنواع الكلاب وازاي كذا وازاي كذا وازاي كذا ده عالم له اهتماماته ممكن انت تهتمي بشيء اخر بالموضة او بالدين او بغيره من المفاهيم المختلفة ايا كان هو ما صادرش ما تهتمين به لكن قدري ما تضحكيش ضحكة الاستخفاف فضحكة ضحكة استخفاف وتقعدت تقول ايه اهو احنا هنقعد بقى لا نصلي لا مغرب ولا عشاء ولا فجر هنقعد نسمع تسمع وبالتالي قدر ما يقوم به ابنك ده مهم جدا اخر حاجة بقى اللي هنختم بيها بقى المحاضرة اهم حاجة اعتقد في قدراته انه يستطيع حوصل حوصل يعني حوصل ابني هيعملها يعني هيعملها ابني هيحقق اللي انا عاوزه ان شاء الله وقدراته توصله لكده اخوانا افتكروا الرسول صلى الله عليه وسلم في اشد اللحظات ظلما في التاريخ الاسلامي كله الاحزاب والامر جد خطير ومحدش شايف منفذ وبلغت القلوب الحناجر كما وصفها رب العالمين ومش بس كده ويظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ولا تقلقوا هنقدر ده انا وعدت بفتح الحيره ووعدت بفتح المدائن ووعدت بفتح صنعاء وغيرها من المدن هو ده المفهوم اعتقد في قدرات ابنك يوم ما يقع تاكد تماما انه هيقف يوم ما يتعثر تاكد تماما انه هيقف فلا يتعثر يوم ما يقع في حفرة تأكد المرة الجاية أو اللي بعدها أو اللي بعدها بس في مرة جاية إنه هيقدر وتعلمه دايما إن الفشل خطوة للنجاح وإن ابني إن لم يستطع أن يصنع ما أريد الساعة سأستطيع في المستقبل أن يصنع ما يريد وما أريد عند هنا هننهي محاضرتنا اللي أرجو إنها تكون دايما معانا ورقة وقلم فيها عشان نقدر نستوعب الكلام والحوار اللي احنا بنقوله ونحطه في نقاط واضحة بقول لكم ان التربية مش ببساطة افتكر قصة سقراط في اول محاضرة دي كويس قوي وافتكر انك انت لن تستطيع ان تصل لمستوى في التربية الا لما يكون حاجتك انك تتعلم التربية زي حاجة الغريق اللي محتاج شوية هواء عشان يتنفس اسألكم الدعاء وأسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته